السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات منتج الليلة دي هنبطله إن شاء الله برضه لو إحنا قلنا واتفقنا إن إحنا هنقاطع كل المنتجات دي إن شاء الله وربنا يعيننا وإياكم على مقاطعة كل منتج يبعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى منتج الليلة دي هو منتج البخل والشح شكله جميل قوي يمكن من اجمل المنتجات لكن لازم برضه نبطله ان شاء الله ان ما ينفعش يكون مسلم بيؤمن بالله وبيتوكل على الله وبيثق فيما عند الله ويبقى بخيل او يبقى شحيح ده ما ينفعش ابدا البخل يا جماعه قديم بقدم الزمان والمكان من زمان قوي موجود البخل لكنه انتشر في اليومين دول بالذات قوي زياده عن اللزوم بكل اسف لاقبال الدنيا وحرص كتير من الناس على جمع وحطام الدنيا وعلى كنز المال ربنا يعافينا ويعافيكم والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي اخبر بكده ما تصلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين قال لو كان لابن آدم واد من مال لابتغى إليه ثانيا ولو كان له واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب طيب تسألني هو ايه هو البخل يعني ايه البخل معيار البخل ومقياس البخل عندكم ايه البخل هو ان انت تمنع ما اوجب الله عليك من النفقة يعني ما بتنفقش على زوجتك على اولادك على أمك وأبوك النفقة اللي ربنا أوجبها عليك أنت ما بتنفقش عليهم فدي نفقة واجبة اللي اللي اللي يعني اللي يبخل عن النفقة ديت يبقى إنسان بخيل ربنا عافينا وعافيكم لكن خد بالك بقى عشان ما تفهمش المسألة غلط ما تقولش عن إنسان ما بينفقش على الحرام ما تقولش عنه إنه بخيل يعني لو جالك واحد ويقول لك ده والدي يعني حارمنا من ان هو يجيب لنا كل يوم زجاجتين خمر ومستخسر الفلوس اوعى تقول ان الراجل ده بخيل لا الراجل ده عنده وعنده دين ما بيجيب لهمش خمر لو قال لك واحد ده والدي كل سنة بيبخل علينا ومش عايز يودينا يعني مثلا مصيف في مكان كله شاطئ عراه ربنا عافينا وعافيك ما تقولش انه بخيل لان هو مش عايز ينفق على حاجة حرام وفي نفس الوقت في المقابل ما تقولش على انسان بينفق على الحرام انه كريم واحد ماسك علب سجاير وعمال يوزع على فلان وفلان وما ربنا يعافينا ويعافيك ويجيب ازايز بيره ويوزعها ويجيب خمر ربنا يعافينا ويعافيك اوعى تقول على ده كريم لا لأن الكرم لا يكون إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يكون الكرم في شيء محرم أبدا طيب هو ايه الفرق بقى معلش برضه حته كده قبل ما نخش في الموضوع ايه الفرق بين الاسراف والتبذير الاسراف هو تجاوز الحد في الانفاق في الحلال تجاوز الحد في الانفاق في الحلال طب والتبذير هو النفقه في الحرام وان قلت يعني اللي بيشرب سيجاره يعتبر مبذر يعتبر ايه مبذر ليه لانه بينفق اي نفقه فين في الحرام خدت بالك الفرق بين الإسراف والتبذير طيب تعالوا نخش على الموضوع بقى إيه هو البخل هو البخل ده يعني مرض آه فعلا هو مرض مرض عضال والمصيبة في البخل يا جماعة ربنا يا رب يرزقنا إياكم الكرم يا رب العالمين المصيبة في البخل إنه ده عضال بيحتوي على مجموعة من الأمراض يعني هو مش مرض لوحده لا ده مرض استيريو خد بالك مرض بيحتوي على امراض كتيره جدا زي ايه البخيل اولا سيء الظن بالله ليه خايف ينفق لانه هو في اعتقاده ان لو انفق ربنا مش هيخلف عليه فعشان كده هو خايف ينفق يبقى سيء الظن بالله رقم واحد رقم اتنين البخيل جبان تخيل اه جبان ليه لانه بيقول لك انا خايف من بكره خايف حد يقول له طب يا عم انفق يا عم يقول له لا لا لا خايف من المستقبل وخايف من بكره و ولذلك كان النبي لما يستعيذ كان يستعيذ من البخل والجبن في وقت واحد كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الجبن والبخل وقارن الجبن بايه بالبخل طيب رقم ثلاثة البخيل كذاب ايه الدليل على كده الدليل على كده انك لما تيجي تقول للبخيل انا محتاج منك 100 جنيه وهو معاه 200000 جنيه يقول لك منين والله العظيم لو كان في ما انت عارف يعني فاهم ازاي يا عم ربنا يبارك فيك تشوف لنا من تحت البلاطه والله حتى البلاطه بعناء واخد بالك هي دي المساله البخيل على طول ايه كذاب رقم أربعة ودي مصيبه البخيل ساقط المروءه اخوه مش لاقي ياكل اخوه مش لاقي ياكل جاره بيعاني من الديون او اخوه بيعاني من الديون امه هتموت من المرض ومش لاقي حد يوديها للدكتور وهو معاه الفلوس ورغم ذلك هو ساكت على كل اللي حواليه دوت ورغم ذلك ما بيساعدش حد ابدا فهو ساقط المروءه علشان كده حبيبنا ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم حذرنا من البخل قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح قال إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله يكره أو يبغض الفحش والتفحش واخد بالك وإياكم والشح البخل وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم خد بالك أمرهم بالقطيعة يعني قطيعة الرحم فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا هعيد لك الحتة الأخيرة ديت وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والنسائي بسند صحيح لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا لا يمكن شح وإيمان بخل وإيمان مش ممكن أنا معايا فلوس بأنفق لأن عارف إن ربنا قال وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ولأن حبيبي وروح قلبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفيعي قال ثلاث أقسم عليهن ثلاث أقسم عليهن حديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح كان أول حاجة ما نقص مال من صدقة مش معنى كده أنا بقول إن أنت لما بتنفق على زوجتك وأولادك دي صدقة خد بالك آه هي كل لقمة بتقع في فم الزوجة والولد هي صدقة لكنها نفقة واجبة نفقة واجبة وتؤجر عليها بفضل الله وكأنك تتصدق بفضل الله سبحانه وتعالى وقال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح شر ما في الرجل شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع جبن خالع يعني الجبن يخلع قلبه ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند النساء بسند صحيح وأصل الحديث في الصحيحين اجتنبوا السبع الموبقات فاكرين حضراتكم لما جينا نتكلم عن السحر اجتنبوا اجتنبوا السبع الموبقات كان أول حاجة الإشراك بالله وتاني حاجة السحر لا في رواية النساء الإشراك بالله وتاني حاجة الشح واضح الفرق بين الروايتين يبقى رواية البخاري ومسلم الإشراك بالله ثم السحر إنما رواية النساء بسند صحيح الإشراك بالله ثم الشح وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم دخل عليه الصحابة فوجدوه يقرأ قول المولى عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال يقول ابن آدم مالي مالي فلوسي فلوسي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت الأكل رايح واللبس رايح والصدقة هي اللي هتمضي إلى الله سبحانه وتعالى والمؤمن يوم القيامة يستظل تحت ظل صدقته يوم القيامة كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الأوسط بسند صحيح قال وثلاث مهلكات ثلاث حاجات يهلك الإنسان هلاك تام بفضل ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين هوى متبع يمشي بمزاجه الشرع بيقول كذا يقول لا لا لا معلش انا مش شايفها كده الشرع بيقول لازم نصلي كل يوم صلاه الخمس يقول لك لا لا لا ده كان زمان يا عم دلوقتي بقى طالما الايمان في القلب والدنيا حلوه وقلب ابيض لابسه ولا طايد واخد بالك فمش محتاجه بقى لا صلاه ولا بتاع هي بالعباده ما ياما ناس بتصلي وحشه هوى المتبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه الثلاث حاجات دولت يضيعوا ويدمروا الإنسان ربنا عافينا وعافيك يا رب العالمين وأورد النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر النبي كما في الصحيحين قال ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان اتنين مخصوص واحد هيدعى للكريم وواحد هيدعى على البخيل خد بالك فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا يا رب اخلف عليه بالحلال الملك بيدعي لك الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك بل أفضل من دعاء أي إنسان لك بفضل الله سبحانه وتعالى سوى دعاء النبي محمد فهو أفضل من دعاء حتى الملائكة صلى الله عليه وآله وسلم فمالك بيدعو لك أفضل من دعائك لنفسك يقول لك اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا يا رب تلف له ماله ما دام هو ماسك كده وبخيل وجلد كده بالمنظر ده يا رب اهلك له ماله وتلف له ماله طيب وآخر حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قال خمس بخمس خمس حاجات قدامهم خمس عقوبات قال صلى الله عليه وسلم ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر من السماء اللي هيمنعوا زكاة المال ربنا يحبس عنهم المطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا لولا البهائم لم يمطروا سبحان الله طب تعالوا نشوف المشهد الخطير ده مشهد من أخطر المشاهد التي تخطر على قلبك قال جل وعلا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم وده من باب السخرية لأن العذاب لا يبشر به فبشرهم بعذاب أليم إيه العذاب ده يا ربي قال يوم يحمى عليها النقود اللي هو بخل بيها ديت يحمى عليها في نار جهنم ايه ده هي النقود ده بتاع النقود ورق قال لك لا هترجع النقود يوم القيامه للاصل النقدين اللي هو الذهب والفضه الذهب إيه؟ والفضة ويحمى على النقود في نار جهنم ويقوى بها الإنسان الذي بخل بهذا المال يوم يحمى عليه الآية يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أكيد حضرتك عايز تسأل السؤال دوت وبتقول الله طب ليه ربنا اختار الثلاث مواضع الجبهة والجنب والظهر قال لك لأن الفقير لما يجي يسأل الغني اللي هو البخيل لما يجي يسأله المال فأول حاجة يعملها يكشر بإيه بجبينه بالجبهة تاني حاجة لو ازداد في الطلب يوم يديله جنبه لو ازداد قوي يوم يديله ظهره فبالثلاث مواضع التي أعرض بها عن الفقير يعذب بنفس المال الذي بخل به على البخيل يحمى عليه في نار جهنم ويكوى بها جبهته وجنبه وجبينه تعالوا نكلم- نكمل موضوعنا عن البخل والشح ربنا يعافينا ويعافي- ويعافينا ويعافيكم من البخل والشح يا رب العالمين ولكن بعد فاصل قصير جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات والنهاردة يقينا إن شاء الله هنبطل الشح والبخل ان شاء الله هنبقى كرما ان شاء الله وربنا يكرمنا عشان احنا عندنا يقين في كلام ربنا وما انفقتم من شيء فهو يخلف اقسم بالله جل وعلا المسلم الحقيقي اللي عنده يقين وتوكل على الله يتلذذ يتلذذ بانه ينفق على زوجته على اولاده على امه على ابوه واللقمه يضعها الرجل في في امراته له بها صدقه يعني انت لو سقيت عصفور لك به صدقه بفضل الله سبحانه وتعالى اسمع لقول النبي كما عند البخاري قال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته خد بالك من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بشدقيه خد بالك ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي قول الرب العلي ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة والحديث كما قلت رواه البخاري ولذلك حبيبنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيستعيذ بالله بشدة من البخل ومن الشح قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل ومن الجبن والبخل صلى الله عليه وسلم وكان يقرن بين الجبن والبخل لأن البخيل جبان يخاف ينفق لحسن الفلوس تخلص خايف لحسن ربنا ما يعوضوش عنده سوء ظن بالله سبحانه وتعالى طيب واحد ممكن يسألني سؤال هو ايه انواع البخل هل هو فقط البخل بالمال لا ده البخل انواع كتيرة جدا هذكرها في عجالة سريعة قبل ما نخش بقى كده وندردش ونفرفش مع بعض كده بشوية قصص عن البخلاء البخل بالمال ده اشهر انواع البخل ان الانسان يبقى بخيل ما بيدفعش حتى بخيل على اولاده وممكن ما يكونش بخيل على نفسه بره بياكل كباب وبياكل مش عارف ايه ويرجع البيت يقول لزوجته ما شاء الله يا ترى ايه اخبار الفول ما شاء الله ده الفول ده بي يعني ما شاء الله فيتامينات وحاجه زي الفل يعني واخد بالك وهو بره واكل شوف قد ايه يبقى- فالبخل بالمال ده اول انواع البخل البخل بالكلام البخل بالكلام ان ممكن تيجي تكلم واحد يعني بيديك الكلام بالقطاره يعني تقعد تتكلم معاه ساعه وتقول له وايه راي حضرتك في الموضوع ده يقول لك كويس واخد بالك يعني فاهم ازاي يعني كويس ان هو نطق الحمد لله فالبخل بالكلام البخل بالسلام احيانا تمشي تسلم على واحد تقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول لك وعليكم او تقول له السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول لك ميرسي يعني اي حاجه فاهم ازاي ومش عايز يرد عليك خالص وفي ناس آه، تيجي تقول له السلام عليكم يقول لك طال الله وبركاته طب ما تقول السلام عليكم السلام وايه طال الله وبركاته دي مش عارف المهم يعني ايه البخل بالسلام رقم أربعة البخل بالعلم إن واحد ربنا يعطيه العلم ويبخل بالعلم مش عايز يوصل لتلاميذه ولا عايز يوصل للناس أي معلومة تذكرهم بالله وتعلمهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر أنواع البخل البخل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح البخيل البخيل من ذكرت عنده فلم يصلى علي أنا واثق أن كل اللي قاعدين قدامي ناس كرماء وهيصلوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف بقى شوية نوادر كده وقصص عن البخلاء كده يعني نرتب بها الجلسة كده إن شاء الله أول قصة كان في رجل بخيل جدا جدا يعني ما كانش بي- يعني حتى اللحمه ما كانش بيدخلها البيت الا مثلا من السنه للسنه ويعني ويعني ده ده بالكتير ده لو ما كانش بيروح يتصور جنبها المهم في يوم من الايام آه، قدر يتغلب على نفسه وبعد مقاومه شديده وبعد يعني شد وجذب كده واخد بالك وراح جاب كيلو لحمه خد بالك جاب كيلو لحمه طب هتاكل ولادك لا طبعا ولادي مين كل سنه وانت طيب يعني واخد بالك لو جالك الطوفان حط ولدك تحت رجليك وراح إيه استخبى على جنب وكل ايه كيلو اللحمه كيلو اللحمه كان في نصه كده كان فيه عظماين اعزكم الله بعد ما كل جاب العظمه وطبعا العظمه كان مشفيها تمام يعني وراح منادي ولاده الثلاثه قال لهم انا عايز اشوف مين مين فيكم يعني اللي يستحق ياخد الجائزه الكبيره ديت قالوا له ايه يا والدي قال لهم عظمه عمل لهم مسابقه من سيربح العظمه واخد بال حضرتك فايه بدا يسالهم جاب الاولاني تعال يا ابني يا حبيبي ربنا يجعلك عند حسن ظني لو اديتك العظمه دي يا ابني هتعمل فيها ايه قال له والله يا والدي يعني انا هاخدها اقعد امصمص فيها واحاول كده يمين وشمال وفي الاخر ارميها في الارض فحتى لا يعر لا يجد الضر فيها مقيلا يجي النمل الصغير عشان ياخد اي حاجه من العظمايه يقول انا لله وانا لا راجعون ما فيهاش حتى يعني همسه تاكلها نمله قال له لا لا لا لا انت مبذر حسبي الله ونعم الوكيل وراح جاب التاني حبيب قلبي لو اديتك العظمه هتعمل ايه؟ اوعى تخيب ظن فيك. قال له يا والدي انا بقى هفضل امصمص فيها واكل فيها ويمين وشمال ومش هخلي حتى لا يدرى العام هي ام العامين لما يرموها في الشارع الواحد يعدي كده يقول هي العظمه دي مرميه بقى لها سنه ولا سنتين من كتر ما هم مشفطها يعني. قال له لا لا انت مبذر حسبي الله ونعم الوكيل. وراح ممشيه راح جايب الثالث. قال له ابني انت اللي فاضل لي يا حبيبي اوعى تكسر قلبي ها لو اديتك العظمه تعمل ايه؟ قال له ده انا ابنك يا والدي ده انا هدقها واسفها قال له بورك فيك هي لك ابن ابيك واخد بالك يعني ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين النوع الثاني او القصه الثانيه كان في واحد اسمه نوح ابو نوح ابو نوح ده كان يعني بخل الدنيا كان بيضرب بيه المثل فاهم ازاي في يوم من الايام راح لواحد ضيف نزل عليه ضيف يعني ففضل قاعد عنده بقى من الصبح مفيش اكل الظهر مفيش اكل مغرب عشاء مش طول اليوم مفيش اكل فقال له الا تاكل يا ابا نوح فقال له اكل قال له طب عايزين ناكل يعني احنا قاعدين بالصبح لحد العشاء ما دوناش لقمه قال له حاضر فدخل جوه جاب له ايه رغيف ربنا ما يوريك لو داس عليه مترو حلوان ما يكسروش حتى في محطه دار السلام المهم فراح ايه حاطط له رغيف فالراجل انشد شعرا قال يجوع ضيف ابي نوح بكره وعشيه اجاع بطني حتى وجدت طعم المنيه الموت فجاءني برغيف قد ادرك الجاهليه خد بالك فجئت بفأس كي أكسر منه شظية ثلم الفأس وشج رأسي وكسرت مني الثانية يعني إيه؟ يعني الرغيف لما جيت أضربه بالفاس الفاس اتكسر وطلعت شظايا من الفاس كسرت دماغي وكسرت سناني واخد بالك سبحان الله ده ضيف أبي نوح سئل بخيل من أشجع الناس قال أشجع الناس من سمع وقع أضراس الناس على طعامه ولم يخر ميتا واخد بالك هو ده أشجع واحد في الدنيا الإمام أبو حنيفة ودي آخر قصة نحكيها في يوم من الأيام سافر مع واحد بخيل فهم ماشيين في السفر آه الإمام أبو حنيفة عطش فالبخيل كان معاه زمزمية مية فالإمام أبو حنيفة قال له شربة ماء قال شربة الماء بدرهم أو بدينار شربة الماء بدينار فالإمام أبو حنيفة قال له طب إيه رأيك تعطيني كل ما معك من الماء وأعطيك كل ما معي من المال ماشي قال له ماشي كان معاه مثلا زمزميتين ميه قال له اتفضل اهم وقدامهم مثلا 100 دينار حلو قوي انا اللي كسبان وراح واخد ايه الفلوس بتاعه الامام ابو حنيفه مشي معاه الامام ابو حنيفه وهم ماشيين في السفر الامام ابو حنيفه راح مطلع الاكل قال له تعالى كل اتفضل قال له جزاك الله خير قال له والله اتفضل قعدوا معاه اكل وشرب اكل الاكل وكده وظبط الدنيا وبعدين الامام ابو حنيفه راح مطلع نوعيه كده من الحلويات الشرقيه اللي هي غرقانه عسل وقال له كل احد ياكل ياكل لحد ما في الاخر خالص شرق وكان هيموت فقال الامام شربة ماء يا امام فالامام قال له شربة الماء بكل ما معك من مالي ومن مالك فالراجل بص له كده قال له الموت اهون من ذلك يعني واخد بالك لا ده انا اموت احسن ما اديك الفلوس اللي معايا واذا بالامام يعطيه درس عظيم جدا في الكرم قال له خذ الماء خذ الماء واشرب ما شئت وتعلم ان البخل ليس من شيم الكرام اخويا وحبيبي نختم الدرس في عجاله سريعه كده بايه اسباب البخل وعلاج البخل اسباب البخل طول الامل خايف من بكره خايف على عياله واحفاده عايز يامن مستقبل عياله ويامن مستقبل احفاده فعايز يفضل مكنز الفلوس دي ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين رقم اتنين حب الشهوات بيجمع الفلوس دي عشان يقدر يقضي شهواته ويسافر هنا ويسافر هنا ويتمتع في الحرام ربنا يعافينا ويعافيك ثالث حاجه سوء الظن بالله انه عنده سوء ظن بالله انه لو انفق ربنا مش هيرزقه ومش هيعوض عليه طب علاج البخل رقم واحد إحسان الظن بالله قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا سبحانه وتعالى رقم اثنين الاستعاذة بالله من البخل قل اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن أو من الجبن والبخل استعذ بالله سبحانه وتعالى لكي ينجيك الله عز وجل من البخل والجبن ثالث حاجة تدبر الآيات والأحاديث التي وردت في ذم البخل إن أنت تسمع أن المولى عز وجل يذم البخلاء والنبي صلى الله عليه وسلم يذم البخلاء فلا تكن بخيلا رقم أربعة قصر الأمل إنك تعلم إنك ستموت فلا بد أن تقدم لنفسك بين يدي الله ما ينفعك النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك ما قدمت ومال الورثة ما أخرت وهل لك من مالك يا ابن آدم في الحديث الثاني وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت رقم خمسة أن تتذكر فضل الإنفاق الانفاق له فضل كبير قال صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن أول حاجة ما نقص عمل من صدقة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة وقال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم فلوة اللي هو المهر الصغير حتى تصير كالجبل بفضل الله سبحانه وتعالى أخوي وحبيبي معقولة في مسلم في الدنيا يكون ما عندوش يقين في فيما عند الله سبحانه وتعالى ده انت لازم يكون عندك يقين في ان ما عند الله اقرب اليك مما في يديك او في جيبك وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى مين اللي هيخلف عليك الله فاطر السماوات والارض اللي بيده مقاليد كل شيء يبقى بتبخل ليه في واحد في الدنيا ممكن يبخل على زوجته معقوله زوجتك حبيبتك اللي اللي شايله همومك كلها واللي خدماك في كل حاجه تبخل عليها في حد يبخل على اولاده في حد يبخل ان ياكل اولاده احسن اكل ويجيب لهم احسن لبس ويقعدهم في احسن مكان ليه بل بالعكس ده من ذكائك ان انت تنفق عليهم بدل ما هم ينتظروا موتك ولما تموت مش هيترحموا عليك انما لما تنفق على حياتك كده وخد يا ابني وخد يا حبيبي وخد يا بنتي وتمتعوا وكلوا في الحلال واخد بالك كل ده هيخلي الألفة بينك وبين أولادك ولا يتمنوا موتك بل يتمنوا حياتك أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الكرم وأن يجنبنا البخل إنه ولي ذلك والقادر عليه جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته